أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا متوقفون منذ فترة طويلة من قبل رمضان في قضية التوبة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة ترضيه وأن يتوب علينا توبة نصوحة وقفنا مع قضية لطائف أسرار التوبة بعدما ذكرنا أن حقائق التوبة ثلاثة وبعدما ذكرنا أن أسرار التوبة ثلاثة فانتقلنا إلى لطائف أسرار التوبة ووقفنا من مع اللطيفة الأولى ولم نتعدها إلى الآن اللطيفة الأولى فاللطيفة الأولى من لطائف أسرار التوبة أن ينظر إلى الجناية التي قضاها الله عز وجل عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها فأول سبيل وهذه النقطة توقفنا معها مرتين مرة في أول مسائل التوبة أول مسألة من مسائل التوبة أول معنى من معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن العصمة وذكرنا ساعتها كلام مهم أيضا ذكرنا ساعتها أن الإنسان مشكلته ومصيبته الكبرى أنه يعصي ويذنب ويحاول أن يتوب ولكن أبدا لا يفكر في قضية الذنب وهذا أخطر ما في الذنوب ما في المعاصي أن الإنسان يعصي كثيرا ويحاول أن يتوب استغفر الله العظيم تبت إلى الله يا رب اغفر لي يا رب تب علي لكن ما بيفكرش أنه ينظر إيه اللي وقعه وإزاي يطلع وإزاي يخلص وهي دي أساس الخطيئة وأن كثيرا جدا أن من عثر بشيء طبع مركوز في الإنسان فطري إن أول ما يقوم ينظر ما الذي عثره لكن في الذنوب ما بيبصش إيه اللي وقعه بنقول إن القضية إن الواحد لو ثوبه شبط في مسمار أنت قاعد على كرسي وفي مسمار من ال... الوقت الكراسي دي فيها مسامير خلي بالك وجيت تقوم شبط في بنطلونك ولا في ثوبك وجيت تقوم إيه اللي بيحصل؟ إنك تقعد تخلصه بترجع تخلص لكن المعاصي ما بيحاولش يخلص الموضوع وإنما مستسهل المسألة استغفر الله العظيم تبت إلى الله وتاني يوم يرجع للذنب تاني لازم يرجع طبعا لأنه مش فاهم لا هو عمل إيه ولا بيعمل إيه فعشان كده بيرجع للمعصية تاني وللذنب تاني وبقت شكوى شكلها وحش إن بتوب وارجع تاني أعمل إيه طب أنا عملت كل اللي بتقول عليه وبعدين هو مش هينفع كلام لابد أن يتوقف الإنسان لينظر ما الذي وقعه إيه اللي وقعه في المعصية دي زي ما قلنا مرة اكتب ونفسك هتدعك تكتب فتكتب انك بتنظر للنساء ما تكتفيش بالنظر دي بالكلمة دي وإنما تسأل نفسك طب أنا بنظر ليه وتسأل نفسك تاني طب إيه الدافع ونفسك ثالث طب الدافع ورا الدافع ده إيه وتبحر في أغوار النفس تدخل وتغوط وتدور وت... وتبحث عن الأسرار وتفتش وتنكش ايه السبب اللي بيوقعك ليه مفيش ممكن مش ممكن انسان يكون بيتاجر في تجارة ويخسر ويعيد تاني ويخسر ويعيد ثالث ويخسر وما يقفش يفكر انا بخسر ليه ولا بيفكر بيفكر ويدور وي... ويبحث في الاسباب ويستشير فلذلك لابد ان يكون اول حقيقة او اللطيفة من اسرار التوبة النظر الى الجناية اذ خلاك الله واتيانها ليه ربنا سبك تخسر يعني لو ربنا عصمك من الذنوب ممكن تعصي ولا مش ممكن لو عصمك لا يمكن تعصيه لو حال بينك وبين الذنب لا يمكن يصل إليك الذنب أبدا ولا تصل إليه وهذا حاصل في كثير من الناس انه بيدور على انه يذنب وما بيذنبش لان ربنا ما قدرلوش انه يذنب ما يقدرش يذنب فانما الذنب بمشيئه الله عز وجل وقدره فاول فان الله عز وجل إنما خلى بين العبد والذنب لأجل معنيين خلى بين العبد والذنب لأجل إيه؟ معنيين لسببين ليه ربنا خلاك تذنب وانت تقول كده ربنا كان قادر ان يخليني ما اذنبش ايه اللي خلاني ربنا سبحانه وتعالى يسيبني اذنب ليه لاجل معنيين اولا ان يعرف العبد عزه الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته الثاني أن يقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه بذنبه بمعنى الثانية دي مهم ان احنا نقولها قبل الأولانية أن الله عز وجل قال للعبد لا تزني لا تسرق لا تكذب لا تغتاب لا تنم لا تؤذي لا المناهي وفي أوامر ثم القضية مهمة أوي قضية قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قضية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ربنا سبحانه وتعالى السماوات والأرض والجبال والإنسان والبشر والحيوانات كل الأفراد الكون ربنا عرض عليها الأمانة الأمانة اللي هو التكليف أن يكون الإنسان مخيرا في أن يطيع أو يعصي احنا بنقول ان الجبال مقهورة على الطاعة والشمس مقهورة على الطاعة لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كله مقهور مسير مسخر العبد الوحيد اللي هو الايه الإنسان الوحيد اللي هو ايه مخير مخير يعني ايه يعني الأمر ده ما يقدرش يجي كده يمين ولا شمال لا مسير انتهت قضيته عبد الأرض عابدة لله عز وجل وقال للأرض ائتيا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين خلاص مقهورة الإنسان لما ربنا عرض الأمانة الكل أشفق أشفق لا ما نقدرش يا رب اجبرنا على الطاعة واقهرنا على الطاعة وهذا أحب إلينا الإنسان عمل فيها بقى إيه آه, آه فرود فقال لي لا يا رب اديني الأمانة وأنا شلت العلماء لما يتكلموا في النقطة دي بيتكلموا في نقطة خطيرة جدا وهي قضية التحمل والأداء التحمل والإيه والأداء يعني الإنسان ساعة التحمل يعني إيه واحد يقول لك العربية دي عجباك جدا وشكلها جميل جدا تشتري أشتري طيب هتدفع 2000 جنيه كل شهر ماشي أدفع انت قلت ماشي أدفع في لحظة إعجابك بالعربية لكن ما فكرتش وقت أداء الديون دي هتجيب منين إيه؟ فليحصل ايه انك تاخد وان تيجي تدفع تدفع مرة واثنين وتتزنق ما تقدرش تكمل مش ده اللي بيحصل ده ايه نفس الشيء الانسان هو ده طبع الانسان ان هو ربنا سبحانه وتعالى لما عرض التحمل الانسان بشغف تحملها وقت الاداء يعجز عن ادائها فنسال الله ان يهدي قلوبنا هي دي القضيه النهارده ان الانسان ربنا قال له ده حرام وده حرام وده حرام وده واجب عليك وده واجب وده عليك وده واجب عليك تشيل قال ايه اشيل شالها فربنا قال له بس لو عصيت هدخلك النار ولو قطعت لك الجنة وكل بقية العالم ده هيبقى تراب تشيل احملها بما فيها قال احملها فحملها الإنسان وكان إنه كان ظلوما جهولا حملها الإنسان وماشي بيها فربنا بيقيم عليه بقى حجة عدله لو جه يدخله النار كان يقول له لا يا رب أنا ما عملتش حاجة عشان أدخل النار فيتركه ليعصي ليقيم عليه حجة عدل برضو في نقطة هنا مهمة أوي لازم نفهمها ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه بذنب يعني النقطة المهمة خطيرة جدا هنا في إن الله عز وجل يعلم من يستحق الجنة ابتداء ومن يستحق النار ابتداء ولا لا يعلم ولا ما يعلمش السيد اه اصلا شايف الناس مبلمين كده وربنا يستر يعلم من يستحق الجنة ابتداء ومن يستحق النار ابتداء والرسول قال ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لو ان الله عذب خلقه اجمعين لعذبهم وهو غير ظالم له ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع اعمالهم يبقى لو ربنا دخل الناس دي كلها النار يبقى ظالم لا يستاهلوا جهنم ولكن القضية ايه ان الانسان هيقف يوم القيامة ربنا قال كده ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم ها؟ مبين خصيم مخاصم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مجادل فلذلك هيجي يوم القيامة العبد يقول يا رب ألم تجرني من الظلم مش أنت قلت لا ظلم اليوم فأنا لا أرضى شاهدا إلا من نفسي تقول يا رب أنت قلت ما فيه ظلم أنا بقى بقول الكتب اللي كتبها الحفظة والملائكة دول ظلموني فيها أنا مش عايز الكلام ده يا رب الأرض ما تشهدش عليا أنا هقول سيبني وأنا أقول بقى الحق هقول أنا عملت إيه بالظبط خصيم مبين مجادل فيختم الله على فمه ويأمره أن تنطق أعضاؤه فتقول يد سرقت ويقول الفرج زنيت ويقول اللسان كذبت وتقول العين نظرت وتقول البطن أكلت الحرام ثم يطلق عن لسانه فيقول تبا لكن عن كنا إن كنت أناض وقالوا لجلودهم ها لما شهدتم علينا يبص لإيده كده ويقولها ليه ليه يا إيدي يبص لبطنه كده ويقول بقى أنا مش كنت بسرع عشان أوكلك أنت ليه تشهدي عليا ليه الفضايح دي قدام الخلق ليه ده أنا كنت أستركم وأدخلكم الجنة يعاتب أعضاءه مصيبة فالشاهد إن لو ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة قال دول في الجنة ودول في النار هيطلع واحد من بتوع النار يقول إيه لا يا رب أنا استاهل الجنة فربنا سبحانه وتعالى يتركه في الدنيا على هواه يعصي عشان يقيم عليه الحجة بعد كده لما يموت ربنا يدخله النار يقول له يا رب انا ما استاهلش نار يقول لا تستاهل ده انت عملت وعملت وعملت وعملت صح يقول لا مش صح يا رب طب انطق عينه تنطق يكذب عينه عشان كده كتير بننصح الاخوه ونقول له لما تيجي تعصي ربنا لما تيجي مثلا تغتاب اوعى ودانك تسمع لان ودانك لو سمعت الغيبه او الكذب ودانك هتنم عليك وتقول لربنا انك انت كذاب فابقى سيب ودانك في البيت عشان ما تسمعكش اما تيجي تسرق يبقى سيب ايديك في البيت لان ايديك لو شافتك هتشهد عليك يوم القيامه تقول انك انت سرقت هذه هي القضيه في باب اقامه حجه الله على عبده فاذا عاقبه عاقبه بذنب وادانا لها مثال بسيط قبل كده قلنا دلوقتي لو ما فيش ثانويه عامه وييجوا يقولوا للوزاره محتاجين 200 طبيب فيختاروا من بتوع الثانويه العامه 200 واحد يدخلوهم طب و200 يدخلوهم هندسه مثلا مثلا يعني و100 يدخلوهم تجاره و100 يدخلوهم اداب و100 وهكذا الولد اللي هم دخلوه معهد سنتين يقول ايه لا ده ظلم انا والله استاهل ادخل الطب فعملوا لهم امتحان وكل واحد على قد على قد درجاته عشان ما حدش يقول ايه انا اتظلمت فكذلك هو هنا الدنيا هي دار امتحان انت اصلا معروف انك في الجنة او في النار انت اصلا معلوم عند الله عز وجل تستاهل ايه تنفع لايه ما هو ناس في ناس ما تنفعش الا لجهنم ربنا قال كده ولقد ذرأنا لجهنم ذرأنا انشأنا واوجدنا وخلقنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس في ناس مخلوقين كده بتوع جهنم معروفين عند ربنا بس الدنيا دي فرصة امتحان ربنا امتحنه انت دلوقتي عايز تدخل الجنة وعايز تدخل النار الجنة طبعا يا رب طب روح اعمل للجنة وتفاجئ ان هو بيعمل للنار احنا عارفين ان المعاصي تودي جهنم ولا مش عارفين ونفسنا ندخل الجنة امال بنعمل معاصي ليه خيبة بقى مش كده مش هنقول غير كده ما تقولش الواحد مدخن ابدا انت بتدخن ليه الا ويقول لك عبط ما اعرفش عادة سيئة كلهم بيقولوا كده مفيش حد بيقول حاجة غير كده الشاهد ان الزاني لو سألته بعد ما زنى انت زنيت ليه هبل والله ملهاش لازمه انا قرفان من نفسي امال ايه اللي انت بتعمله ده اه خيبة فهي كده في ناس كده عايشة خيبة عالم خيبة مش ماشيين غلا في المعاصي والذنوب عشان يروح جهنم برجليه الشاهد ان الله عز وجل مكن العبد من الذنب ولو شاء لعصمه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه بذنبه والمعنى الثاني من معاني لطائف أسرار التوبة أن يعرف العبد عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته الله كريم الله عز وجل العظيم الحليم ونسأل الله عز وجل أن يتجلى علينا الليلة برحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه الواحد كل ما يبص للقعدة الجميلة ديك مش عارف ينزل عينيه يعني نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته سبحان الله العظيم لما تنظر لل- لملكوت الله حاجة مريحة حاجة جميلة حاجة مسعدة تبقى نفسك بس تسجد وما تقومش وما ترفعش دماغك من الأرض الشاهد الله عز وجل العظيم لما خلق الخلق قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيه ليعبدون قال العلماء ليعبدون أي ليوحدوني أو ليعرفوني معرفة العبادة لأن مش ممكن حد يعرف ربنا وما يعبدوش الشاهد إن ربنا عشان نعرفه نعرفه بأسماء وصفاته فإزاي تعرف بر ربنا إزاي تعرف عزة ربنا فلازم تبتلى بالذنب عشان لما تبتلى بالذنب تعرف عزة الله في قضائه واحنا ادينا امثله على الموضوع ده كتير انك تلاقي انسان معاه فلوس كتير جدا ويسرق 60 جنيه او يغالط في 100 جنيه وبعد كده ما يقعد بينه وبين نفسه يقول انا ايه اللي خلاني عملت كده الخذلان ده يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى خذله في هذا الموطن فوقع في المعصيه الصغيره التافهه اللي ملهاش لازمه اللي مش هتنفعه يعني ايه اي انسان عاقل واقف كده وعدت عليه واحده متبرجه فبص لها كده لحد ما عدت بعد ما عدت هو استفاد ايه حد يقول لي انه استفاد حاجه ولا اي حد ولا اي حد بالعكس ده عذاب انه راى ما لا وصول اليه فلا اكتمال للذه عنده فمن باب العقلاء ده عذاب فهذه المعصية الصغيرة بعد كده يقول طب أنا إيه اللي خلاني عملت كده هذه عقوبة على ذنب آخر يا جماعة في الحسنات والسيئات نحن ننفق من الرصيد يعني إيه؟ التلاتة اللي في الغار ما قالوش لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله إلا لأنهم كانوا في الأصل مخلصين فمن رصيد الإخلاص السابق أخلصوا فدعوا وبالرصيد والعمل الصالح الحالي نجوا وخرجوا فشكروا فضل الله هي سلسلة ما احنا قلنا الإنسان اتخرج من آه، معهد السينما بيدور على شغل مش لاقي يلاقي شغل ده ولا ما يلاقيش ما يلاقيش إلا إيه إلا ممثل صح كده ولا لا لأن هو السكة دي ما توصلش إلا إلى كده فكذلك الإنسان العاصي عمل معصية سكة المعصية دي هتوصل لمعصية تانية وتالتة ورابعة وخمسة وعشرة وعشرين هي السكة دي موصلة لكده وسكة الطاعات هي موصلة برضو لطاعة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين هي السكة كده هو الطريق كده فلذلك نقول أن الله عز وجل لا تعرف عزته تنبيها إلا حين يوقعك في شيء تلتفت فلا تجد أسبابا توقعك فتعرف عزة الله وصلت ولا ترجم طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما. أن يعرف العبد عزة الله في قضائه يعني الإنسان وهو ماشي في الطريق محترز مش هيبص لوحده ومغمض عينيه وفاتح مصحفه وساكت مشغول تماما يفاجأ في لحظة انه فتح عينيه وقعت على امرأة مباشرة شغلت قلبه وافسدت عليه حاله يقول الله اعوذ بالله انا ايه اللي وقعني في الغلطة دي هنا يعرف عزة الله ان الله عزيز لا يغالب لما يقدر عليك شيء ما تقدرش ترده فساعتها انشغاله بعزة الله أنفع له من انشغاله بالذنب فيعترف بعزة الله فيخضع وينكسر ويتوب ويستغفر مع مشهد العزة واحد يقول طب ليه ده ما هو محرص ليه وقع نقول لأنه حصل في قلبه نوع عجب وغرور أراد أن يطهره الله منه لينكسر لأنه هو شايف نا- قدامه الناس عمالة تخبط يمين وشمال وبتغلط وبتعمل وتسوي وهو مغمض عينيه وعمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى أو بيقرأ في مصحفه مشغول عنهم فوقع في قلبه أنه معجب بنفسه شوف كل الناس بتعك وأنا بقى العبد الواحد فربنا يبتليه بهذا الذنب ليعرف عزة الله في قضائه فينشغل بعزة الله عن عزة نفسه فيتوب إلى الله بالذل مع رؤية العز هو ده مشهد العزة فيعرف عزة الله في قضائه ولولا المشهد ده ما كناش عرفنا ربنا العزيز اثنين أن يعرف بر الله في ستره إن ربنا سبحانه وتعالى ستره ولو شاء لإيه لفتحه ابن القيم بيقول برضه إيه أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بره من أسمائه سبحانه البر وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه وكمال الفقر فقر العبد إليه يعني إيه الله عز وجل البر يرى عبده شايفك وانت بتعصي ومعاك ونواصي الخلق اجمعين كلهم في يد الله سبحانه وتعالى صح ولا لا كل الناس دي دماغها في ايد ربنا وانت بتعصي وانت ماشي مع واحدة او قاعد مع واحدة او بتكذب او بتسرق او او بتعمل اي معصية الله عز وجل كان يستطيع جل جلاله انه يلم الناس دي كلها يوقفهم على راسه قادر ولا مش قادر ولكن ربنا شغلهم عنك وسترك ده معنى اسمه البر من كمال بره أنك تخالفه وتعصيه وتجابهه بالمخالفة ومن بره ألا ينتقم منك بل يسترك ويعافيك هنا تعرف اسمه البر ليه معنى البر بقى ان اصلا كان في بينك وبينه علاقة فمن بره راعى هذه العلاقة كريم سبحان الله العظيم انه سبحانه وتعالى شايفك وانت بتغلط وسامعك ومعاك وفي ايده جل جلاله انه يجيب لك اللي انت بتحبهم واللي انت بتكرههم اللي انت بتحبهم تسقط من عينهم واللي انت بتكرههم يشمتوا فيك ويشنعوا عليك قادر ولا مش قادر قادر يسولك الناس دي كلها ولكنه سبحانه قدر لك لحظة كنت فيها معه فمن بره وكمال بره مع كمال غناه عنك يعني مش بيسترك عشان عايز منك حاجة ولا لا ده بالعكس ده بيسترك وهو مستغني عنك فمن كمال بره غناه عنك وإحسانه إليك هو ده معنى البر ما تقول الحمد لله وإن كنت منه ما تستاهلش دي ده أنت تقول لولا أمن علينا لخسف بنا هذا البر من الله عز وجل ينشغل به العبد فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيتوب من الخطيئة وهو يزحف على وجهه إلى ربه المحسن وصلت يا ابني ولا ترجم طب صل اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أصل واحد مننا يغلط غلطة وهيقول تبت ربنا يغفر لي بقى ما ينفعش ربنا يغفر لك بالكلمتين اللي انت بتعملهم دول لكن لما تطالع انه كان يستطيع سبحانه وتعالى وهو المنتقم الجبار الرقيب القريب القاهر القادر القوي كان يستطيع سبحانه وتعالى انه يخسف بك الارض وكان يستطيع سبحانه وتعالى أن يرضاك على رؤوس الخلق ولكن سترك وعافاك فحين تطالع هذا البر مع معصيتك تطالع بره وكرمه وجوده وإحسانه فساعتها لما تيجي تتوب تتوب بقلب منكسر ونفس ذليلة فينشغل الإنسان بمطالعة البر والإحسان ومنها من المعاني شهود حلم الله عز وجل أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه حلم الله عز وجل في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة ولكنه الحليم الذي لا يعجل الحليم انك عصيت وربنا ما عاقبكش مرة واثنين وثلاثة واربعة لا وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وكل ده ربنا ايه حليم وفرقنا بين اسم الحليم واسم الصبور فاكرين ان قلنا الحليم الذي يحلم على عبده المؤمن حتى يتوب والصبور الذي يصبر على الكافر حتى يموت فالحليم حلم على عمر بن الخطاب حتى أسلم والصبور صبر على أبي جهل حتى مات سبحانه وتعالى حليم مع المؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى ما يعجلوش بالعقوبة يحلم عليه لحد العبد ما يتوب عشان كده بقول لك دايما لازم تستشعر نعمة الإمهال كنا بنزور النهاردة أخي لينا مريض أسأل الله أن يكشف البلاء عن المسلمين عارفين بلاء إيه راجع من الشغل 34 سنة راجع من الشغل فوجئ إنه وقع في الأرض بيشيلوه رجليه الاثنين مشلولين اكشفوا عليه القلب سليم المخ سليم مال في ايه جلطه لا مفيش جلطه مال ده ايه محدش عارف قلت له كده النهارده انك تشاور لرجليك دي وتقول لهم يا ما مشيتوا بس كفايه عليكم كده بقى لحد ما ياذن الملك انكم تقفوا تاني فممكن رجليك اللي انت ماشي بيهم دول وبتتنطط وتجري في معصيه ربنا يعطلهم لك قادر ولا مش قادر وساعة ما يعطلهم لك بقى هات الأجهزة وهات الأطباء واعمل عمليات ومش هيشتغلوا إلا لما يعفو عنك الملك بس هو لحد دلوقتي سايبك تمشي حليم سايبك تمشي دي اسمها نعمة الإمهال عينيك اللي عمال تحارب بيها ربنا لحد دلوقتي سايبك تشوف وياما ناس نام وصحي الصبح هي الدنيا ظلمه ليه قالوا لا ده انت عميد هو سايبك دلوقتي بس امهال فتشاهد اسمه الحليم فحين تشاهد اسمه الحليم تبقى بتتوب وانت بتحمد ربنا على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته قادر بس حليم فحلم عليك عشان كده سعيد بن جبير وهو بيتذبح كان بيضحك ليه قال له عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك يقول الحجاج لما أتى المية يقول الحجاج يقول أنا, أنا بستعجب إن ربنا صابر عليك ما انزلش عليك عقوبة لكن الحليم هو قال كده قال إنما أضحك متعجبا فأقول اللهم هذا حلمك على من عصاك هذا حلمك على من آذى أولياءك فكيف حلمك على من أوذي لأجلك عجب انك تشوف طغيان وربنا حليم وحفظتكم الكلمتين دول قبل كده قول ابن الجوزي يمهل كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع فإذا أخذ أخذ أخذ جبار فترى على كل غلطة تبعة يمهل كأنه يهمل يسيبك مرة واثنين وثلاثة ومية وألف وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين فتحس انه كأنه يهمل وبعدين يبدأ يعاقبك فتلاقي النكد زايد غلطة دب وغلطة تانية على طول على قفاك على وشك خاء وتفاجئ المصايب جاء ايه ايه في ايه ايه اللي حصل لا ما انت كنت مسور مدة وحلم عليك مدة بس ايه كفاية عليك كده بقى ما انت ما فوتش سبك سنين فعشان كده تفاجأ بالعقوبات تترى ورا بعضها تتقلب في الجزاء فإذا شهد العبد حلم الله عليه في إمهاله وكرمه في قبول العذر منه معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه فيقبل الله عذره بكرمه وجوده الإنسان أصلا ملوش عذر يا جماعة محدش أبدا له عذر في معصية ربنا وما أحد أحب إليه العذر من الله وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منك على طول إنك تعتذر له ولو انت حتى اعتذاراتك ملهاش قيمة إلا إنك لو اعتذرت له يقبل منك الله عز وجل يقبل هذا وتلوت عليكم قبل ذلك آية سورة الأنعام في قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون واخد بالك من الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن بعض الناس يركب في الفلك يقول يا رب لما لقى الموج عالي بقى والمركبة تتقلب يا رب عديها المرة دي وما عصيكش أبداً فربنا بيقول ايه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون يعني وانت بتقول عديها المره دي ومش هعملها تاني العظيم يعلم انك هتعملها تاني ومع ذلك يعديها برضه كريم هي دي صفته ان الكريم سبحانه وتعالى رغم علمه ان اعتذارك ده تافه وملوش لازمة بيقبل اعتذارك تقول له يا رب استغفرك واتوب اليك ما كانش قصدي اعمل ايه ابتليت بيها بس انا ضعيف سامحني اعتذار تافه ما ربنا حط لك حدود عشان ما تقعش ومع ذلك ربنا يقول لك قبلت منك وسامحتك كريم قبل منك كتير اعذار تافهه زي كده فتعرف كرمه في قبول عذرك رغم تفاهة أعذارك رغم تفاهة أعذارك وأن هذا العذر لو جئت به يوم القيامة فلن يقبل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير خلاص يوم القيامة ما فيش عذر حدش العذر انتهت لكن النهاردة لو اعتذرت يقبل عذرك اللهم ارزقنا المسارعة إلى التوبة فلما تعتذر له وانت عارف ان الاعتذار ده لو قدمته لابوك ما يقبلوش لو قلت العذر ده لامك ما تقبلوش امك احب الناس اليك وأنت أحب الناس إليه ما تقبلش منك العذر ده ومع ذلك لما تقول لربنا الكريم أرحم بك من أمك وأرأف بك من أبيك فلما تيجي تعتذر وتحس بالقبول عند ربنا سبحانه وتعالى تنشغل بقى بشكر الكريم وكثرة ذكره وتزيد في قلبك محبته تزيد في قلبك محبته يعني ايه واحد وقع وعايز يتوب ويا رب ابعدها عني بقى الدعاء الجميل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فيفاجئ ان جت قضية كده راحت ايه بعد البلوى اللي شغلاه دي عنه فيفضل مشغول بقى بايه بكرم الكريم يا شباب دي كلها انت فاهمين الكلام في معاني التوبة انك انت لما تتوب بتبقى ايه المعاني اللي شغلاك ايه المشاهد اللي مالية قلبك انك وانت بتتوب وبتستغفر مشغول بكرم الكريم اللي صرف عنك فلما تكون مشغول بكرم الكريم تزداد محبة الكريم لكرمه تزداد محبة لم تكن حاصلة قبل ذلك فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده يعني لو إنسان أنت أحسنت إليه فشكرك وتوجه إليك بالشكر وبعد كده أسأت إليه فسامحك وعفى عنك ولم يؤاخذك بغلطك تزداد محبته في قلبك لا شك فلما تدخل على ربنا بالتوبة بمطالعة اسمه الكريم تعيش هذا المعنى العظيم وأيضا أن يشهد العبد فضل الله في مغفرته فإن المغفرة فضل محض من الله ولو آخذك بمحض حقه فعاقبك بذنبك كان عادلا محمودا وإنما العفو فضل صح ولا لا ربنا قال ما تعملش كذا لما تيجي تعمل لو على طول نزل عليك صاعقة من السماء يبقى ظلمك ما ظلمكش لكن سترك وحلم عليك يعني صبر عليك لحد ما فقت وبعدين تبت واستغفرت فمسح لك الذنب ده من صحيفة سيئاتك وحط لك بدله حسنة كريم مفيش بعد كده بقى هو ده فضله سبحانه وتعالى عفوه بفضله لا باستحقاقك فلذلك لما تيجي تتوب تبقى مستشعر الفضل فتقول تبت يا رب فإن قبلتني فأنت أهل لذلك وإن طردتني فأنا أهل لذلك لو ما قبلتش يا رب توبتي فأنا اللي استاهل استاهل الطرد واستاهل البعد غير أن عافيتك هي أوسع لي ما تطردنيش فضلك أوسع وجودك أكثر ورحمتك أطيب فأدخلني برحمتك في رحمتك وأنت أرحم الراحمين فيعيش الإنسان بمعرفة اسم الله الغفار ومشاهدة هذه الصفة والتعبد بمقتضاها وهذه من أعلى معاني الحب المحبة والمعرفة وأيضا من المعاني في التوبة أن يكمل الله لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار والافتقار لأن في النفس مضاهاة للربوبية ولو قدرت النفس لقالت كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى النفس كده ربنا قال كده إن الإنسان ليه ليطغى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فلو الإنسان بطبيعته يقول أنا رب عشان كده تجد الإنسان ربنا قال كده قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا لو حد من البشر يمسك الهوى كان فطس الناس صح ولا لا الحمد لله ان ربنا ما ملكش حد للموضوع ده هو الانسان كده عشان كده لما تشوف ظالم غيروا الكرسي ما تلومش عليه كتير لانك مش عارف لو كنت مكانه كنت عملت ايه يمكن كنت عملت اكتر منه فنسال الله العافيه النفس فيها مضاهاه للربوبيه النفس فيها كبر ابليس النفس فيها نمرده فرعون عتو عاد نفس النفس الانسانيه فلذلك ما تكسبش وما تثقلش اللوم على احد وحط نفسك مكانه لو وضعت نفسك مكانه ضع نفسك مكانه ولو وضعت نفسك مكانه فانك لا تدري كيف سيكون عملك فلذلك يبتلي الله العبد بالذنب ليفيق فيستشعر معنى الذل وكم من طغاه متطاولون على الخلق وهم مع بعض المعاصي أزل من الكلاب صح كثير ممن لهم صولة وطغيان على بعض الخلق بل على أكثر الخلق وتجد له معصية بتذل أنفه في إدمان مخدر ولا مع امرأة تذله أو مع من يمسك عليه غلطة يذله بها أبى الله إلا أن يذل من عصاه اوعى تفكر ان في عاصي لله وعنده عزة أبدا أبدا كل عاص ذليل ولو شفت منظره كما قال الحسن هم وإنها ارتقت بهم البرازين وهملجت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه يعني مهما شفت من المنظر والافتخار و و و و وهذا الذي تراه كل دي مظاهر من على الوش بس لكن من جوه في الخبايا والخفايا والزوايا ذل لا يرفع عن قلوبهم إلا بتوبة اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم اجعلنا أعز خلقك بك واجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس هذه القضية ده موضوع العصاة الكبار ملناش علاقة العصاة الصغيرين إن ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بالذنب لينكسروا قال ابن القيم عليه رحمة الله في شرح حديث والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم قال لو أن الله لم يبتلي الأتقياء بالذنوب لو أن الله لم يبتلي الأتقياء بالذنوب لوقعوا فيما هو أشد منها الكبر والغرور هي دي القضية إن الإنسان لو مشيله يومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر كده ما عملش ولا معصية ممكن الكلام ده يا جماعة مش ممكن ما تترددش إنك تقول مش ممكن ما فيش إنسان في الدنيا دي بيعيش شهر من غير ما يعصي ربنا ما بيحصلش واللي يقول لك انا ما بعصيش اكبر معصيه اللي هو بيقوله ده ان هو مش عارف ذنوبه ومعاصيه لكن لو عاش مده من غير ذنوب هيبتلى بذنب كبير قوي الغرور الكبر احتقار اهل المعاصي والذنوب ودي ذنوب اكبر من الزنا والسرقه وشرب الخمر عشان كده الأتقياء يبتلون بالذنوب لينكسروا ليذلوا فيخرج التقي ويبص للناس كلها كده لما يقع في ذنب ويبص للعصاة ويقول يا بقى انا طلعت اوحش من الناس دي فانكساره ده وذله ده وخضوعه ده احب الى الله من صولة الطاعه انه ينكسر ويزيل فيبتليه, بز- الله فيبتليه الله بالذنب ليذل العبد لله الذل أنواع أربع مراتب أول مرتبة من مراتب الذل ذل الحاجة والفقر إلى الله وهذه مرتبة مشتركة بين الخلق فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إلى الله فقراء إليه وهو وحده الغني عنهم كل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا سبحانه وتعالى الشيوعيين اللي بيقولوا ما فيش رب ما فيش إله والدين أفيون الشعوب الكبير بتاعهم لما جاي يموت قال يا رب قالوا له ايه اللي انت بتقوله ده قال وقعت فيما كنت أحذر منه وهو بيموت قالوا كده الناس بقى اللي حواليه بيقولوا قال او ماي جاد قالوا له جاد هو في جاد مش احنا متفقين ان مفيش قال لهم هو دلوقتي بقى فيه الكل بيقول يا رب حتى الملحدين في داخل نفسهم بيقولوا يا رب اكبر العصاه واعتى الطغاه في لحظات الضعف بيقول بيقول يا رب قالوا لك بتوع سفينه سالم اكسبريس لما الميه دخلت عليهم وهم قاعدين قدام الفيديو ويشاهدوا فيلم قذر الكل يا رب استر يا رب استر يا رب طب يستر ازاي وانت وانت كنت بتغلط يستر ازاي بس هو لازم يقول يا رب هو ده اول نوع من انواع الذل ذل الفقر والحاجه وقد تجد رجلا غنيا يملك الملايين وصحته كالبغال ولكن في نقطة ذل كده ما يعرفش يقول فيها غير يا رب لازم ربنا جعل لكل إنسان كده حتة يضطر فيها يقول يضطر يقول يا رب تلاقيه تجيله حتة مغصف جنبه كده يعمل ايه مفيش حاجة بتنفع فيها غير انه يقول يا رب شوية صداع في دماغه مش عارف عيل من ولاده اي حاجة بقى لابد من هذا الذل لكل مخلوق كبيرا كان او صغيرا رجلا كان او امرأة ده ذل عام لكل الخلق المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية وهو ذل الاختيار وهو خاص بالأهل الطاعة وهو سر العبودية معنى العبادة غاية الحب مع مع غاية الذل اللي بيعبد ربنا وهو بيعمل كده وهو واقف في الصلاة ويسجد على يلمس الأرض وهو ير- ويرفع تاني ده ما بيصليش ده انت لازم تصلي بذل قلت لكم قصة الراجل اللي رايح يتبرع بفلوس فماشي كده ان هو يعني هدفع يا رب فراح لقى مكتوب على المسجد ممنوع التبرع مش عايز منك امشي لو مش هتديله بذل مش عايز منك تديله بذل وانت محتاج انه يقبل هو الغني فلذلك ذل الطاعه انك تصوم بذل تصلي بذل تصدق بذل تذكر الله بذل تقرا القران بذل ذل الطاعه المرتبه الثالثه ذل الحب فكل محب ذليل المحب ذليل بالذات وكل من احب شيئا او احب احدا فهو ذليل له قال الشاعر اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد الحب ذل حتى بتوع الأغاني بيقولوا كده إنك لما تحب واحدة لازم تذللها بقى لما تحب واحد لازم تذلله لازم فلما تحب الملك تبقى غاية الذل ليه وهذه هي السعادة والله أنا نفسي أتكلم في المعنى ده باستفاضة بس ما فيش وقت استفاضة معنى ان المعاني التي يأنف منها الغير في العبادة هي غاية المتعة واللذة عند المتعبد مش موضوعنا الليلة دي لكن هي كده في الحب ذل طيب اول نوع من انواع الذل ذل مشترك بين الخلق وذل الفقر والحاجة والسؤال النوع الثاني ذل العبودية وده خاص بالمطيعين ذل اختيار النوع الثالث ذل الحب وهذا ذل المحسنين درجة أعلى النوع الرابع بقى ذل التوبة إن الإنسان لما يتوب يبقى منكسر فيحصل للقلب كسرة خاصة ما تجيش بصيام ولا كسرة تعبد يعني الإنسان يفضل واقف كده يصلي لحد ما ظهره يوجعه واقف لما ظهره يوجعه خالص ويركع بالراحة ويسجد ويفضل ساجد لما دماغه تنمل ويرفع راسه وكل ده ما يجيبش الذل بتاع التوبة ذل التوبة ده ما يجيش إلا بالتوبة بس لما تكون التوبة صح اللهم ارزقنا توبة نصوحة فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة ذل الفقر والحاجة وذل الطاعة وذل المحبة وذل المعصية والجناية إذا اجتمعت هذه الأربعة كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم إذ يذل العبد لربه خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة هذه هي حقيقة الإنسان يبقى هو ده بقى الإنسان كده وصلت المجد كده بقيت الإنسان الذي يراد هي دي غاية الكمال الإنساني إن يبقى كده فهذا المعنى لب العبودية وسرها وحصوله في القلب أنفع شيء وأحب شيء إلى الله ومن المعاني أيضا أن أسماء الله الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها فاسم الرزاق يقتضي مرزوقا صح ولا لا عشان يبقى اسم الرزاق ولو ان الكلام ده برضه فيه نظر لازم يبقى في حد يرزقه الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية بيقول إيه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد, استفاد اسم الباري بل هو الخالق ولا مخلوق وهو الرازق ولا مرزوق الله عز وجل دي أسماء حتى ولو لم يخلق اسمه الخالق ولو لم يرزق اسمه الرازق وإنما خلق الخلق ورزقهم ليرى أثر أسمائه وصفاته فهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته فلذلك سبحانه وتعالى بيرزقك وهو مش محتاجك مش محتاج لك انه يرزقك بس بيرزقك لانه بيحب ان يرزق بيغفر لك وانت ما تستاهلش انه يغفر لك وانما بيغفر لك لانه بيحب ان يغفر الا تحبون ان يغفر الله لكم نسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا فاسم الرحيم يقتضي مرحوما وكذلك الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات أسماء حسنى وصفات عليا صفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود فلا بد من ظهور أثرها في العالم ولذلك أشار إلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم إذا فرض أن المعصية منتفية من العالم كل الناس مطيعين فلمن يغفر وعمن يعفو وعلى من يتوب ويحلو وإذا فرض أن الفاقات كلها سدت والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع والابتهال أين الإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات سبحان من دل خلقه عليه بجميع أنواع الدلالات سبحان من فتح لعباده جميع الطرقات سبحان من نصب إليهم الصراط المستقيم موصلا إليه وعرفهم به ودلهم عليه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم ثم بقي المعنى الأخير السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد بل شهد هذا المعنى قلوب خواص العباد معنى فرح الله بتوبة العبد يأتينا في لقاء قادم إن شاء الله وقدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين